عايزين نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد كما بدأنا في المرة اللي فاتت سفر نشيد الأناشيد بيقول اسمك اسمك دخن مخراق لذلك أحبتك العذارة اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك اسمك دخن مغراق في الترجمة القبطية أجمل من دي يقول طيب مسكوب هو اسمك بدل مهراق مسكوب طيب مسكوب هو اسمك القدوس ودي بنقولها في القداس الإلهي اسمك عبارة عن طيب مسكوب يعني اسم ربنا زي الطيب زي رائحة الأطياب في رائحته وهنا أهمية اسم ربنا في حياة الإنسان نقول حلو هو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك حلو هو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك وبيقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع وبيقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي لما واحد يحب واحد كل ما اسمه يذكر امامه يشعر بالفرح مجرد ذكر اسمه يفرحه فهنا بيقول له اسمك طيب مسكوب لان لما بيسكبوا الطيب بتنتشر رائحته في كل مكان الانسان اللي بيحب ربنا يحب اسم ربنا ويحب ان اسم ربنا ده يتكرر امامه باستمرار طول النهار يلهج في اسم ربنا طول النهار يردد هذا الذهن في الاسم في قلبه ويردد هذا الاسم بلسانه ويتحدث عن هذا الاسم امام الناس في واحد لما يحب واحد كل ما يقابل الناس يكلمهم عليه كل ما يقابل الناس يتحدث عن هذا الاسم لان بيشبعه مجرد ان يفتكره يفرح اسم ربنا اسم حلو حلو اسمك ومبارك في افواه قديسيك حلو اسمك ومبارك في افواه قديسيك لدرجة ان في ناس يتأملوا في اسماء الله اسماء الله كلها اللي احنا بنسميها صفاته حاول انك انت تردد اسم ربنا باستمرار ويكون في قلبك ويكون في ذهنك واسم ربنا هيعطيك روح القداسة وروح الحب لما تردده دليل على الحب ولما تحبه هتردد اسمه يكون اسم ربنا على لسانك باستمرار اول الصلاة الربانية بنقول له ليتقدس اسمك اسمك يبقى كده اسمك طيب مسكوب لذلك احبتك العذارة عذراء النشيد بتقول لربنا احبتك العذارة بتفتخر بكده وعبارة لذلك احبتك العذارة دليل اكيد على ان نشيد الاناشيد ليس اغنية شعبية وليس حب بين فتى وفتاة او بين احدى حبيبات سليمان وسليمان كما يظن اعداء الكتاب وغيره فاهميه مش ممكن بنت تكون بتحب ولد وتبقى فرحانة وتقول له لذلك أحبتك العذارة نفرح ونبتهج فيك نجري وراءك ده لو بنت بتحب ولد وتشعر ان في بنات تانيين دي تموت تموت ما تعرفش تكمل مش تقعد فرحانه وتقول له لذلك احبتك العذاره احبتك العذاره وانت قاعده فين؟ ده ليه او راحيل ليه او راحيل وهم اتنين اخوات شقق من اب واحد وام واحده ما احتملوش ابدا يعيشوا مع يعقوب وبقوا يغيظوا بعض ولا وليه تقول مصارعات الله صارعت مع اختي تصارع مع اختك ومرة استأجرت منها الراجل ب- بحاجة بفاكهة لقاها ابنها وكانوا يكرهوا بعض كراهية مش معقولة فيبقى سليمان واحدة بتحبه وبعدين تقول له اسمك طيب مسكوب لذلك احبتك العذارة اجذبني وراءك فنجري كلنا نجري نبتهج ونفرح بيك نذكر حبك اكثر من الخمر بالحق يحبونك بالحق يحبونك ده لو كانت علاقة عادية مش ممكن ابدا تقول له بالحق يحبونك بتبقى عايزة تقطم رقبته صدقوني انا مش عارف سليمان كان عايش ازاي مع ال- الالف دول ولا التلتمية ده كتر خيره اللي قدر يعيش صحيح ازاي يخش عند واحدة تنكد عليه التانية ويخش عند التانية تنكد عليه التالتة حاجة نكد في نكد ولذلك وسط النكد ده كله الوسط ألف امرأة ما لقتش واحدة لأن قطعا كانوا كلهم نكدية إنما في في النشيد هنا ده حب سماوي علشان كده لما يكون حب سماوي الإنسان لما يحب ربنا يحب ان الناس كلهم يحبوه ومن صفات الحب الروحي ان الشخص اللي انت تحبه تحب ان جميع الناس تحبه لما تحب ربنا تلاقي انت عايز جميع الناس يحبوا ربنا لما تحب واحد من القديسين تلاقي عايز جميع الناس يحبوا هذا القديس وتقعد تتكلم في فضائل هذا القديس وتنبسط انك تلاقي ناس جداد بيحبوه لان المحبة الالهية والمحبة الروحية محبة ليست فيها غيرة وليس فيها احتواء وليس فيها انانية وليس فيها ان شخص يمتلك واحد ويبقى بقية الناس ما يعرفوهوش يخلي كل الناس يحبوه يقول له بالحق يحبونك لذلك احبتك العذارة نبتهج ونفرح بيك هذه هي المحبة الالهية التي ليست فيها الغيرة وليست فيها الامتلاك وانما محبة باذلة يريد ان الجميع يحبوه يقول له اسمك طيب مسكوب لذلك احبتك العذاره يعني اللي بيحبوك يا رب ليهم حق يحبوك داوود كان دايما يتغنى بربنا يقول له من في الآلهة يشبهك يا رب من مثلك من في الآلهة يشبهك يا رب من مثلك كل واحد في الدنيا ليه إله بيعبده لكن أنا مش لاقي زيك أبدا أنت أبرع جمالا من بني البشر ليس مثلك ليس مثلك اله رؤوف ومتحنن وبطيء الغضب ويندم على الشر ليس مثلك بالحق يحبونك لذلك احبتك العذاره يا ريتك تتامل لماذا يحب الناس الله خذها تدريب ليك كيف احب القديسون الله ولماذا احبوه وكيف عاشوا في حبه وكيف في حبه نسوا الاهل والاصدقاء والاقارب والمعارف وكيف خرجوا وراءه في كل مكان وكيف تعلقت قلوبهم به وكيف تعلق ذهنهم به واصبح بالنسبه لهم هو الغذاء وهو الطعام وهو الشراب وهو الاهل والاقارب وهو كل شيء لذلك احبتك العذاره كل ما تشوف اسم ربنا اسمك طيب مسكوب اسمك طيب مسكوب لما يجي المسيح يقول انا وديع ومتواضع القلب وتاخد اسم المسيح الوديع المتواضع تقول له لذلك احبتك العذارى يعنيه العذارى العذارى يعني النفوس التي وهبت ذاتها لك وليس لها اخر تهب هذه الذات ايه الفرق بين العذراء والمتزوجة المتزوجة وهبت ذاتها لشخص اخر اما العذراء فليس لها من تهب ذاته اليه دي من ناحية الجسد بنتكلم على العذراء والمتزوجة لكن بالنسبة للروح الروح العذراء هي التي وهبت ذاتها لله وليس هناك اخر تهبه ذاتها ولذلك كلمة عذارة تنطبق على المتزوجات وغير المتزوجات في الرجال وفي النساء الكنيسة كلها شبهت بعذراء بولس الرسول بيقول خطبتكم لأقدم عذراء الصراع عطيفة للمسيح يعني ليس لهم آخر يحبونه ذاتهم سوى الله فقط ادي النفس العذراء النفس التي لم تعطي حبها لاخر وانما ركزت حبها في ربنا جميع الناس الذين يخلصون في اليوم الاخير شبهوا بخمس عذارى حكيمات كل الناس المتزوجين وغير المتزوجين الاعزب والبتول والمتزوج والارمل كله شبهوا بخمس عذارى حكيمات ناس وهبوا حياتهم لله وليس لهم اخر يعطونه ذاتهم يقول له لذلك احبتك العذارى العذارى دول ناس لم يعطوا حبهم لاحد فاصبح حبهم مركز في ربنا وانت اسال ذاتك هل نفسك نفس عذراء سيبك من جسدك ده جسدك جايز يطلع بتول جايز يطلع اعزب جايز يطلع متزوج جايز يطلع ارمل يطلع زي ما يطلع لكن نفسك روحك هل هي روح عذراء ام روح ارتبطت باخر ارتبطت باخر الذي هو العالم ارتبطت باخر الذي هو الجسد ارتبطت باخر الذي هو شهوات الدنيا او القنية او المال او المناصب او اي حاجة روحك ارتبطت باخر اما تزال روحا عذراء ليس لها سوى الله لذلك احبتك العذارى يعني لذلك احبتك العذارى يعني النفس المنشغله باخر لا تستطيع ان تحب ربنا المنشغله باخر دايما الاخر بيعطل ربنا سواء وجايز الاخر يكون الذات واحد بيحب ذاته فمش قادر يحب ربنا في شيء اخر بيقول لا تستطيع انك تعبد ربين او سي او تخدم سيدين تكرم الواحد وت... وتسيب الاخر فما فيش غير واحد بس فهل انت قلبك صافر ربنا ولا في واحد اخر داخل في قلبك سواء كان انسان او كان ذاتك او كان شهوة عالمية ايا كانت او كان الجسد او كان المال او كان الوظيفة او كان الشهرة في شيء اخر ان كنت اعطيت ذاتك لهذا الاخر فروحك ليست عذراء في اخر اخذها في اخر اخذها النفس العذراء هي التي وهبت ذاتها للمسيح مهما كانت متزوجه المهم وهبت ذاتها للمسيح لم تعطي قلبها لاخر لم تعطي حبها لاخر لم تعطي فكرها لاخر الله بالنسبه اليها هو الكل في الكل وليس سواه لذلك احبتك العذار احبتك العذار عشان ما فيش عائق بيمنعهم لكن اذا وجد عائق وجد اخر يبقى مش هتقدر تحب ربنا اللي بيشرب سيجاره ده فيه اخر واللي بيجري ورا المال فيه اخر فيه ارتباط لذلك قال ماري اسحاق عن حياه الرهبنه هي الانحلال من الكل للارتباط بالواحد طبعا حياة الوحدة الواحد ينحل من الكل ليرتبط بالواحد الواحد اللي هو ربنا لكن مش الكل متوحدين خدوها من ناحية العاطفة تلاقوها أجمل من ناحية الوحدة صعبة الانحلال من الكل للارتباط بالواحد واحد ينحل من كل محبة أخرى لكي يرتبط بالواحد اللي هو الله عشان كده الكتاب بيقول محبة العالم عداوة لله محبة العالم عداوة لله إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب محبة العالم عداوة لله إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الأ- الآب لأن في آخر أنت ارتبطت به اسأل نفسك هل نفسي عذراء أم لا هل ارتبطت بآخر أم ترتبط بالله وحده هل ارتبطت بآخر أم ترتبط بالله وحده الذي يكتشف جمال الله يصبح كل شيء في نظره نفاية وقبض الريح للآن نحن لم نكتشف جمال الرب بعد للآن لم نكتشف جمال الرب بعد لو اكتشفنا جمال ربنا نجري وراه بكل قلوبنا لكن احنا في حاجات كتيرة جميلة في اعيننا وبتشغلنا كتير عشان كده ربنا ما بنفكرش فيه في حاجات كتيرة بنحبها نفوسنا ليست عذراء العذراء طاقاتها الروحية كلها طاقاتها العاطفية كلها طاقات الحب التي فيها كلها ما تزال بكر لم تعطى لأحد لكن أنا يا رب ما وصلتش للحاجات دي عشان كده مثقل بأحمال كثيرة بتجذبني للأرض وبتبعدني عنك كل ما اجي اقترب اليك الاقي حاجة تشدني لورا فما اقدرش الاقي شهوة من الشهوات بتملكني فما اقدرش اجي ليك ولذلك لي رجاء عندك ان كنت لم اعد من هذه العذارة ايه الرجاء اجذبني وراءك فنجري انا مش قادر اجيلك اجذبني انت اجذبني وراءك المسيح شاف بطرس واندراوس قال لهم هلم ورائي فاجعلكما صياد الناس هو الذي بدا هم ما بداوش راح وشاف متى في مكان الجباية قال له تعالى ورايا تعالى اتبعني اتبعني أن تعالى ورايا فقام وتبعهم بص لزكا وقال له تعالى أنا الليلة أكون موجود في بيتك في أوقات كثيرة ربنا هو الذي يبدأ فأنا بقول له يا ريت يا رب تبتدي معايا اجذبني وراءك اجذبني شدني خدني بالعافية حتى لو انا ما كنتش عايز خدني خدني ولو بالقوة انا محتاج لقوة خارج نفسي تشدني من العالم زي واحد وقع في حفرة ومش قادر يخرج عايز قوة تطلعه عايز قوة تطلعه اكبر منه حتة حديدة صغيرة مسكينة وقعت في مغناطيس قادرة تطلع نفسها من المجال المغناطيسي أبدا مغناطيس يتحرك يمين تتحرك معاه شم- يمين يتحرك شمال تتحرك معاه شمال ازاي تخرج من المغناطيس ما في مش ممكن مش قادرة مش قادرة فقدت عذراويتها وارتبطت بهذا المغناطيس ومش عارفة تخرج من نطاقه وبعدين تقول اجذبني وراءك فنجري ان ما جاتش قوه تخرجني مش ممكن ابدا هخرج ازاي ممسوك ماسكه صعبه كتير من الناس يقولوا لربنا اجذبني وراءك انا يا رب مش قادر انا يا رب عايز تدخلك انت لان بدونك لا اقدر ان اعمل شيئا ان لم تمتد ايدك خلاص ضعت قيل عن يهوشع في عهد زكريا ان هو شعلة منتشلة من النار شعلة ايه منتشلة من النار تصوروا حتة خشبة ونزلت في النار والنار قادت فيها وبتولع جوه النار والخشبة دي مش قادرة تطلع نفسها من اللهيب الخشبة مش قادرة تطلع نفسها من اللهيب تقول ايه تقول لي يد اخرى اجذبني وراءك شدني شعلة منتشلة من النار حاجة تروح نشلاها ونطلعها بره لكن لو تركنا حتة الخشب دي جوه النار عمرها ما هتطلع انا يا رب عايزك تنتشلني من هذه النار تخرجني بره بنفسك مش قادر أشعية لما شاف ربنا واتكلم معاه قال ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين إنسان نجس الشفتين ضعت فإذا بواحد من السرافين يأخذ جمرة نار من على المذبح ويمسح بيه شفتيه ويقول له أنت الوقت قد طهرت أنا يا رب ما كنتش قادر على دي ما كنتش قادر أمد إيدي للمذبح ومش قادر آخد جمرة أمسح بيها شفتي كويس إنك أنت بعت لي واحد من السرافيم يأخذ جمرة من على المذبح ويمسح بها شفتي أنا يا رب ليس لي إنسان يلقيني في البركة اجذبني وراءك ملياش حد ومش قادر على نفسي انا مش قادر على نفسي تقول لي امشي كويس وانت تبقى عال مش قادر امشي كويس هو انا لو قادر امشي كويس ما كنت مشيت اجذبني وراءك صرخة للمعونة الالهية انها تتدخل في حياة الانسان لكي تجذبه وراءها صدقوني اكبر عقبة امامنا في حياة التوبة قلة صلواتنا عدم طلبنا لله ان يتدخل في حياتنا ويعطينا التوبة احنا عايزين نتوب بالذراع البشري عايزين نتوب من غير معونة ربنا ما تخش وده مستحيل ماري اسحاق قال كلمة لطيفة خالص قال ايه من يظن ان هناك بابا اخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين الذي يظن ان هناك بابا اخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين عايز تتوب اسكب نفسك امام ربنا وقول له اجذبني وراءك فنجري اجذبني وراءك شدني يا رب خدني انتشلني كشعلة منتشلة من النار لا تتركني لارادتي ولا تتركني لعزيمتي ولا تتركني لبشريتي ولا لذراع البشري انا مش قد الدنيا دي اجذبني وراءك فنجري واحد مرة مسكوه وربطوه وربطوه وحطوه فوق الحطب وامتدت السكين لكي تقدمه محرقة اسحاق ابن ابراهيم ده ينقذ نفسه ازاي ده مفيش غير اجذبني وراءك فنجري وفعلا جذبوا ربنا من فوق المذبح المحرقة فجري وراه هو وابراهيم من غير كده ما كانش ممكن ابدا يا ما في ناس مربطين ومحطوطين على الحطب والنار هتشعل فيهم وما فيش غير كلمة اجذبني وراءك فنجري دخل ربنا في حياتك دخل ربنا في حياتك ولا تعتمد على مجرد تعبك وعزيمتك وحياتك وإرادتك وقوتك وذكائك اجذبني وراءك فنجري يا ما ربنا جذب إليه كثيرين في مرة من المرات كان شاول الطرسوسي ماشي في السكة ما بين أورشليم ودمشق معاه رسائل لكي يجر بها رجالا ونساء إلى السجن وهو ماشي في عمق الغضب في عمق الثورة على الكنيسة في عمق القسوة يجر رجالا ونساء إلى السجن وهو ماشي ظهر له المسيح ماذا تريد يا رب أن أفعل اجذبني وراءك فنجري قال له صعب عليك انك انت ترفض مناخ تعالى انا هشدك ورايا ساريك كم ينبغي ان تتالم من اجلي ساريك كم ينبغي ان تتالم من اجلي مين كان يقدر على شاول الطرسوسي مش ممكن ما يقدرش عليه غير ربنا ده اهو ده اللي ما يقدرش عليه غير ربنا زي ما ايه ما قيل عن ايوب الصديق الله يغلبه لا الانسان الله يغلبه لا الانسان في خطايا تقف امامنا الله يغلبها لا الانسان الله يغلبها لا الانسان اجذبني وراءك فنجري انت يا رب شدني ارسل لي قوة من فوق اجعلني ارى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا انا عايز جاذبيتك شوف المسيح قال ايه عن هذه الجاذبيه قال وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع نعم يا رب اجذبنا وراءك فنجري ارفعنا اليك كده فوق السحاب عشان نمشي معاك فوق السحاب كده ونبقى مبسوطين بيك قال انا هجذبكم الي انا ماضي لاعد لكم مكانا وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا كويس يا رب اجذبنا وراءك مشينا وراءك ما قالش خدنا وراءك قال اجذبنا شدنا شد كده في حاجات عايزة قوة منك ده في انسان يكون ماشي في الخطية ومش فايق ويقابله ربنا يديله قلمين في السكة يفوق يقول له تعالى جوه تعالى انت رايح فين رايح فين يفوق لنفسه انا رايح فين صحيح الألمين دول يكونوا تجربة حدثت له في السكة صدمة حدثت له تعب جراله مرض حادثة موت لواحد من الأقارب أي حاجة يقول له مبارك اسمك يا رب اجذبني وراءك فأجري اجذبني بأي طريقة اجذبني بأي طريقة بعظة تبعتها لي بكلمة تحرك قلبي بتجربة بضيقة ما فيش مانع بمحبة منك بأي حاجة اجذبني بأي اسلوب انت تشوفه المهم من عندك انت اجذبني وراءك فنجري اجذبني وراءك فنجري واحد متكاتل في السكة مش عارف يمشي ما يمشيش غير بالزق عايز يجري طب ده مش قادر يمشي قوم يجري انا هقول لكم على واحد ما كانش ماشي غير بالزق وربنا جذبه وراه لوط لوط مش راضي يخرج من سدوم لا هو ولا عياله والملائكة يجذبوه جذب يشدوه شد يزقوه دق لغاية لما خرج بالعافية خلص كما بنار ده لوط حتى ما كانش بيقول اجذبني وراءك فاجري لكن ربنا بيجذبه وهو مش عايز يمشي لازق فيه لغاية لما كان هيضيع روحه الراجل انا جايز يا رب ابقى زي لوط برضه مين عارف والمدينة ع- عشبها كويس و... وكجنة الله كأرض مصر والخير كتير والعشب كتير وال... ومش هقدر اخرج من سدوم غير لما انت تجذبني وراءك فنجري لن اخرج من سدوم حتى تجذبني وراءك فنجري في ناس كتير بالشكل ده يقول له اجذبني وراءك تدخل يا رب في حياتي انت يا من خلقت هذا القلب ضع فيه محبتك وانت يا من كونت قلبي من عواطف ومن مشاعر الهب هذه الم- العواطف بحبك اشتغل معايا اشتغل معايا امكث معي يا سيدي امكث معايا شوية علمني طريقك وفهمني سبلك واجذبني وراءك كثير من الناس في العهد القديم وفي العهد الجديد ربنا جذبهم بانواع وبطرق شتى في واحد ربنا جذبه بآية زي الأنبا أنطونيوس سمع آية جذبت قلبه وفي واحد ربنا جذبه بتجربة زي بولس البسيط حدثت له مشكلة عائلية فجذبت قلبه وفي واحد جذبه ربنا بمنظر موت زي الأنبا بولا أول السواح شاف جنازة في السكي في السكة فجذبت قلبه وفي إنسان جذبته القدوة الصالحة زي القديس بخميس الكبير فجذبت قلبه أي حاجة يا رب تجذبني بيها اجذبني بيها اجذبني وراءك فنجري يعني ايه فنجري انا هجري جري انا هجري جري لان الرسول بيقول اركضوا لكي تنالوا تصوروا مش واحد ماشي في طريقة ربنا في طريق ربنا ده بيجري بسرعة يركض لكي يأخذ الجعالة يمشي بسرعة في طريق ربنا طريق ربنا لا يعرف التباطؤ نجري بكل ما عندنا من قوة نجري وراءك ومش اجري انا بس اجري انا وكل بيتي اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت اما انا واولادي فنعبد الرب ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب كلنا نجري في طريقك مش انا لوحدي هجيب كل اصحابي معايا هجيب كل احبائي معايا هنجري كلنا في طريقك اجذبني وراءك فنجري كتير يا رب من الناس ضايعين بسببي ربما لما انا امشي صح كلهم يمشوا صح فاجذبني وراءك فنجري نجري كلنا انا والشله اللي معايا انا والناس المحيطين بيا انا والناس المتعلقين بيا اول ما اجري في طريقك كلهم يجروا معايا في ناس في طريق ربنا فاتحين مكاتب ارشاد عارفين يعني ايه فاتحين مكاتب ارشاد يعني واقف واحد واقف على ناصية وفاتح مكتب يجوا الناس يقولوا له طريق ربنا فين يقول لهم تمشوا كده على طول توصلوا وتحود يمينك وتمشي على طول توصل لربنا وهو قاعد محله في مكتب الارشاد ويفضل واقف الناس يمشوا وهو قاعد يجي واحد تاني يقول له طريق ربنا فين يقول له تمشي كده على طول توصل لطريق ربنا ويجي له واحد يقول له طريق ربنا فين يقول له تمشي كده وقعد يرشد الناس وهو واقف محله والناس يسبقوه وهو واقف فاتح له مكتب وفي واحد تاني ماشي في طريق ربنا وبيجري يجي واحد يقول له طريق ربنا فين يقول له تعالى معايا تعالى وهو قاعد يجري يقول له فين يقول له اجري ورايا اجري احنا هنقف في السكه اجري ورائي يقول له اجذبني وراءك فنجري يقول له نجري كلنا لكن تفضل واقف في السكه تعلم الناس وانت ما بتتحركش ما تنفعش يا حبيبي اتحرك اجري اجذبني وراءك فنجري انا كل ما اشوف الانبا انطونيوس داخل الملكوت وراه الوف الوف وربوات ربوات والاقي اثناسيوس الرسولي داخل ووراه ملايين من الناس والاقي قديسين كثيرين داخلين الملكوت وكل واحد ماشي معاهم الناس ويقولوا له اجذبني وراءك فنجري ملكوت الله بتاع جري مش بتاع قعاد لما ربنا خلص الراجل اللي قاعد جنب البركة ما قالوش خليك قاعد جنب البركة قال له احمل سريرك وامشي امشي في السكة ما تقفش جنب البركة ده جنب البركة عملية الشفاء دي أول الطريق لكن اجري لأن الطريق طويل ده انت لو قعدت تجري من النهاردة لآخر عمرك يا دوبك توصل لجزء من السكة ازاي المطلوب منك هو الكمال والكمال ده مين يوصل له على مثلك ما توصلش اجري اجري ربما تصل وربما ما توصلش على الاقل تمشي في السكه شوف ربنا يقابلك فين تجذبني وراءك فنجري اغسطينوس من احسن الامثله للجري في طريق ربنا اغسطينوس عمل زي الارنب اللي بقفزه واحده قطع ما قلع ما قطعته السلحفاه في عده ايام بقفزه واحده راجل كان بعيد عن ربنا 30 سنه وهو بعيد عن ربنا وياما ناس سبقوه في طريق ربنا بمراحل واول ما الراجل صحي وجذبوا ربنا لقينا بكم قفزه اغسطينوس بقى في الصفوف الاولى وكم قفزه بقى مرشد روحي وكم قفزه بقى قديس من القديسين وكلنا بنقول اغسطينوس اغسطينوس ايه الحكايه نجري بنجري في طريق ربنا احنا زيكم قاعدين في السكه فاتحين مكاتب ده راجل ماشي بيجري يجذبني وراءك فنجري طريق ربنا عايز واحد مملوء بالحماس مملوء بالغيرة متقد بالنار ملتهب بيجري جري في السكة لا يعرف التوقف لا يعرف التوقف اطلاقا مثل مياه النيل التي تنحدر من الجنوب من اعالي الجنوب تجري في هذا المجرى بسرعة الى ان تصل الينا ما تقفش ابدا في السكه لو وقفت تبقى راكدة تتعفن تتحول لمستنقعات لكن هي بتجري مياه جرية مياه جرية تتخلل الحقول وتتخلل الأراضي وتجري أيضا في مجراها اجذبني وراءك فنجري أنا واللي معايا نكتشف كده الوقت